الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد أما بعد أخواتنا الفاضلات المباركات الله يبارك فيكم وربنا كده سبحانه وتعالى يكتب لكم أعظم الأثر يا رب وينفع بيكم ويفتح على ايديكم وتبقوا كده بكره باذن الله سبحانه وتعالى داعيات الى الله تتركوا اثر في نشر الهدايه في كل الدنيا يا رب باذن الله سبحانه وتعالى انا نكتب ما قدموا واثارهم فقصه ايه الاثر اللي كل واحد مننا هيسيبه يعني اول حديث في صدر الان اتكلم عنه هو عن اللقاء بتاعنا يا جماعه دلوقتي لستن كاحد من النساء لستن كاحد من النساء كلمه جميله قوي وبتاثر فيها جدا و... كل كلمة في الآية دي بتأثر فيا يعني من أول قول الله يا نساء النبي وربنا بيتكلم مع امرأة كلام مباشر يعني مش بيقول للنبي قل لأزواجك كذا قل يا نساء النبي ربنا بيتكلم مع امرأة من فوق سبع سماوات كلام مباشر عملت ايه عشان ربنا يرفعها الرفعة دي عملت ايه عشان تنال المقام اللي فيه رجال عاشوا وماتوا ولم ينالوا منه اي شيء عملت ايه عشان ربنا يشرفها ويرفعها قدام الدنيا كلها لهذه الدرجه وبعد كده لستن كاحد من النساء ليه ما يعني ايه يعني هم زايدين حاجه عن باقي النساء المفسرين ايه المعنى الرائع التربوي العظيم اللي هيفرق معانا في حياتنا لو احنا فهمناه في معنى لستن كاحد من النساء ولكن بداية حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام كان يعني في الجيش ونامهم قبل الفجر والنبي عليه الصلاة والسلام عين واحد عشان يصحي الجيش النبي عينه نام النبي عليه الصلاة والسلام أول واحد استيقظ الشمس ضربت وجه النبي عليه الصلاة والسلام يعني مثلا صحينا الساعة 7 الصبح النبي صحى الجيش كله المفروض كلنا نصلي الصبح النبي عليه الصلاة والسلام لا حدش هيصلي دلوقتي أمال إيه يا رسول الله تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة حدش هيصلي في المكان ده المكان اللي حصل فيه هذه الغفلة وراحت علينا فريضة الفجر فيه مش هنصلي فيه طب يا رسول الله ده احنا جيش عم اعزلنا كده بقى نلمها ونحطها فوق كل واحد فوق البعير بتاعه وكل واحد يوقف اهله ونتحرك لمكان تاني وننزل في مكان تاني واللي عايز يتوضى يا رسول الله احنا كده قدامنا ثلاث ساعات احنا كده نصلي الصبح قرب الظهر احنا تحولوا عن مكانكم الذي اصابتكم فيه الغفله النبي عليه الصلاه والسلام هنا علمنا او النبي عليه الصلاه والسلام علمك انك تحط نفسك في المكان الصح انت كويسه انت بطله انت جواكي خير كبير قوي انت تقدري تعملي حاجات كتير قوي انت تقدري توصلي لمقامات كتير قوي ولكن حطي نفسك في المكان الصح انت هنا جايه حاطه نفسك في مدرسه عشان كده باذن الله سبحانه وتعالى هنلاقي ان شاء الله تاثير كبير جدا لان انت جايه تتربي وتتبني في هذا المقام الحاجات دي ان شاء الله ربنا ييسر ان شاء الله انك انت جايه تتبني وتتربي في وسط فريق وقليلين قوي يا جماعه اللي يعني فاهمين روح الفريق قيمتها ايه الله سبحانه وتعالى يقول وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمر يعني ايه زمر فرق يعني فريق كذا ماشي فريق فريق كذا فريق يعني يعني مجموعات يعني شلل يعني روح فريق وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا يعني اللي كانوا في الدنيا مجموعات ايديهم في ايد بعض هم اللي طلعوا الاوائل على البشريه اللي فهموا قيمة روح الفريق واستحملوا بعض كان عندهم أخوة مع بعض وشهامة مع بعض وتواصل مع بعض لأن في ناس فردية تقول لك أنا أنا بقدر أقرأ قرآن لوحدي كتير وبقدر أعبد لوحدي كتير وبقدر أنا مش عايزة حد يبقى معايا يا بنتي ماشي ما أنت بصيت بنقطة إنما في ألف نقطة تانية أنت محتاجة روح الفريق فهي سلف ودين فبصي لقدام عشان كده ابن القيم يقول ان اللي دخلوا الجنه الاوائل دول كانوا ايه كانوا مجموعات زمره طب واللي كانوا ماشيين لوحدهم ما دخلوش الجنه لا هيدخلوا الجنه ان شاء الله باذن الله امال ايه بعد كده في الاخر ما عرفوش ينافسوا ما عرفوش ينافسوا على المستويات العاليه والدرجات الاولى في الجنه النبي عليه الصلاه والسلام يقول اتدرون اول من يدخل الجنه من خلق الله الذين تسد بهم الثغور اللي كانوا واقفين بيسدوا ثغور الدين مين يقدر يسد ثغر من ثغور الدين لوحده ويتقى بهم المكاره مين اللي يقدر يقف يضحي والناس كلها بتكره التضحية من أجل الدين مين اللي يقدر يضحي من غير تثبيت من إخوانه من غير ما يكون في اللي جنبه بيثبته ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء مين اللي تقدر إنها تعيش لحد اخر لحظه في حياتها وهي مؤثره الدار الاخره على الدنيا مين اللي تقدر تعمل ده اللي قدرت تعمل ده هي اللي ربنا قال لهم يا نساء النبي اللي قدرت تعمل ده هو اللي ربنا حول الكلام معاهم من خطاب الغائب يا ايها النبي قل لازواجك قول لهم يا محمد بن عبد الله نعم ازواجك روح لهم قول لهم كذا بعدها على طول مفيش يا ايها النبي ولا يا ايها الرسول ولا يا نساء النبي ربنا بيتكلم معاهم مباشره ليه لانهم اختاروا ربنا لان هم فصلوا فلما فصل طالوت خد قرار فاصل ان هو خلاص هيمشي هيسير في هذا الطريق انه لقول فصل وما هو بالهزل لازم يكون عندك قدره انك تاخدي قرار فاصل في اتجاه دينك فهنا ربنا بيقول لهم يا بيقول يا ايها النبي قل لازواجك خيرهم واختيارات الحياه اختيارات صعبه يعني النبي عليه الصلاه والسلام في السماء في المعراج خير بين الخمر واللبن فاختار اللبن فقال جبريل لو اخترت الخمر لغلط امتك من بعدك يعني ايه في اختيارات في حياتك لو اخترتيها غلط هتدفع ثمنها غالي جدا بل ممكن اولادك نفسهم يدفعوا ثمنها بل ممكن ثمنها يبقى اخره مش بس دنيا بل ممكن تخسري اغلى فرص في حياتك لو اخترت غلط الاختيارات ده قضيه خطيره جدا عشان كده ربنا عمل صلاه مخصوصه للاختيار صلاه مخصوصه كده اسمها صلاه الاستخاره عشان الانسان يعرف يختار صح فربنا بيخيرهم يا ايها النبي قل لازواجك قبل ما اتكلم معاهم الاول هيختاروا صح ولا غلط لو اختاروا صح العلاقه هتبقى مختلفه تماما مع الله لما اختاروا صح ربنا كلمهم مباشره قدام الدنيا كلها لما اختاروا صح ربنا رفعهم لما اختاروا صح ربنا اصطفاهم لما اختاروا صح معامله ربنا اتغيرت معاهم طب لو كانوا اختاروا غلط تخيلي بقى كانوا خسروا قد ايه اختاري صح اوعي تختاري غلط ربنا سبحانه وتعالى يقول ان الله اشترى الله اكبر ربنا ده ربنا مالك كل حاجه يا ربنا اشتري ليه هو ربنا في حاجه ما يملكهاش اصلا اللي بيشتري ده بيشتري حاجه ما هياش عنده طب ربنا مالك كل شيء ان الله اشترى من المؤمنين مش من اي حد من الراجل المؤمن والمرأة المؤمنة اللي حقق الإيمان في قلوبهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يعني إيه؟ طب ما أنا نفسي ومالي ملك لله آه ملك لله بس غصب عنك آه مش بإرادتك ولكن إنك بإرادتك تيجي لربنا إنك تختاري ربنا من قلبك إن تيجي لربنا بقلبك مش برجليكي عشان كده قاتل المئة نزلت ملائكة الرحمة عشانه ليه عشان ايه لانه ملائكه العذاب بتقول يعني ملائكه العذاب بتستنكر اصلا ملائكه رحمه نزل له ليه ده قتل 99 قتل 100 نفس فقالت ملائكه الرحمه انه جاء مقبلا بقلبه على الله يا الهي هو ربنا جميل كده يا جماعه هو ربنا عظيم هو ربنا يعلم اللي في قلبك للدرجه دي ملائكه الرحمه بتقول انتوا بيدخل النار ازاي ده واحد جاي لربنا بقلبه مش جاي لربنا برجليه يعني احنا قاعدين دلوقتي كلنا في القاعه دي الله اعلم مين اللي جايه برجليها ومين اللي جايه وقلبها ملهوف على باب ربنا يا بخت اللي هتصبر على باب ربنا يا بخت اللي هتصبر على باب ربنا يا بخت اللي هتقف على باب ربنا سبحانه وتعالى فدي جايه بقلبها ما هياش جايه برجليها ربنا يريد قلبك ربنا يريد قلبك عشان كده كل ازواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينها وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة الإرادة إرادة قلبك فين بصلة قلبك فين وجهة قلبك فين فربنا لو انت اخترت ربنا وبقى وجهة حياتك ربنا وفصلت لطريق ربنا سبحانه وتعالى انت عند ربنا هيبقى ليكي مقام غير الدنيا كلها قالوا تالله لقد اثرك الله علينا قال ليه يعني لانه اثر الله على كل الدنيا واثر الله على كل الناس فربنا اثره على كل الدنيا فاحنا جايين هنا نتعلم دي نتعلم ازاي نختار ربنا احنا جايين هنا نتعلم ازاي ارادتنا تتغير وتبقى زي ما سيدنا ابراهيم قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا يعني وجهت وجهي واحد ركب العربيه وظبط الدركسيون في اتجاه مستقيم وحط رجله على البنزين وما عادش بيبص يمين ولا شمال مش احود انا خلاص انا وحدت وجهتي على الله وجهت وجهي وجهي ده اللي فيه سمعي انا ما عدتش اسمع غير ربنا وجهي ده اللي فيه بصري انا ما عدتش انظر الا الى ما يكون عبره توصلني الى الله وجهي ده اللي فيه لساني انا ما عدتش انطق الا عن ربنا انا ما عدتش اتكلم غير عن ربنا سبحانه وتعالى انا كل حواسي وكل وجهتي وناصيتي اللي مصدر اتخاذ القرارات كل حاجة بقت ربنا في حياتي وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيف يعني ايه حنيفا حنيف الحنيف المائل الحنيف المائل الاحنف اللي رجليه مايله اللي عنده اعوجاج في رجليه قال لا حنيفا يعني معوجا هي دي مدح في ايه قال لك لا مائل عن الميل يعني ايه مائل عن الميل يعني لو الدنيا كلها اختارت الغلط انا مش هضغط عليها ضغط واقع انا هخرج من القطيع كله هخرج من ال... من المسار الغلط حتى لو هخالف الدنيا كلها انا هميل عن اي وضع مائل مهما كنت هخالف الدنيا كلها فيش ضغط واقع هيأثر عليا اختياري الوحيد في الحياة هو ربنا سبحانه وتعالى عشان كده ربنا بيقول لك ايه الصابرين والصادقين طب الصادقين جاي بعد الصابرين ليه لان الصابر اللي هو صابر على اعمال الايمان انك تصبري على التربيه في في المدرسه اللي انت في المدرسه الشرعيه التربويه العلميه اللي انت فيها انك تصبري على الاعمال الدعويه او الاعمال التربويه اللي في الفريق اللي انت فيه انك تصبري على بيئه الايمان وصحبه الايمان وتكاليف بيئه الايمان انك تصبري على اوراد العباده حلوه قوي الورقه اللي مكتوبه والنازل على السلم اللي بتتكلم عن اوراد العباده فكره الورد دي من اخطر الافكار العمليه انك تصبري على الاستعداد لرفع الاعمال في شعبان انك تبقى الصابرين الصابرين على ايه على اعمال الوصول الى الله واعمال اصلاح القلوب واعمال الفوز بالفردوس الاعلى واعمال عزه الاسلام ونصره الدعوه ونشر الهدايه طب امال ايه الصادقين ما هو انت ما تعتقديش يعني ان الشيطان هيسيبك ما تعتقديش ان شياطين الانس والجن هيسيبوكي ما تعتقديش ان الدنيا هتسيبك كل شويه يتعرض عليكي مغريات تفتنك عن الطريق مين هو الصادق الصادق هو الذي لا يخير بين الله وشيء إلا ويختار الله إيه هو تعريف الصدق تعريف الصدق ألا تخيري بين الله وشيء إلا وتختار الله اللي يعني هو الأول والآخر خلاص هو ربنا الأول والآخر في حياته ما فيش حد في النص فيش حد تاني وتالت هو الأول والآخر مفيش حاجة في النص ربنا الأول والآخر في حياتي وفي اختياراتي وفي قلبي وفي لفه نفسي على باب الله سبحانه وتعالى فعشان كده جت بعدها الصادقين ليه لانك صابره على اعمال الدين صابره على طريق الدين طيب ويعني ولما تيجي مغريات بقى تراودك انك تحودي يمين او شمال لا انا صادقه انا مش هختار اي حاجه تبعدني عن طريقك يا رب انا ما فيش حاجه ما فيش قيمه لحياتي غير طريقك يا رب فاكر يعني استاذ كبير قوي كان عندنا في كليه الطب آه الله يرحمه يعني كان آه واحد من اخواني واحنا في سنه ثالثه آه كنا واقفين في القسم بتاع الاستاذ ده فقال لي عارف فلان فهو عدى قال لي عارف الدكتور الفلاني ده فقلت له اه قال لي ما اتجوزش لحد دلوقتي فاستغربت يعني ده كان يعني رئيس القسم على وش عميد يعني فقلت له ليه قال لي لانه كان بيحب واحده زميلته في الدفعه وهو طالب في الكليه واتجوزت واحد تاني فهو ما قدرش يتقبل انه يتجوز اي واحده ثانيه خالص وعاش حياته مش عايز يتجوز بقى اول ما قال لي الكلمه دي اللي جه في قلبي ثانيتها حب الدعوه الى الله قلت سبحان الله هو ده الصادق ان نل... في ان نفسه ربنا يستعمله ان انا يا رب انت لو استعملتني في الدعوه هي دي اغلى حاجه في حياتي طب انا لو ما استعملتش في الدعوه مفيش قيمه اصلا جالك ملايين لازمتها ايه ولا لها اي لازمه اصلا طب جالك اكبر مركز في العالم ولا لها اي لازمه انا عايز انا عايز الدنيا عشان اعزز بيها ديني انا عايز الدنيا عشان اخدم بيها دعوتي انا عايز الدنيا عشان اعبد بيها ربنا انا عايز الدنيا عشان اقدر اتفرغ لدعوه الله واتفرغ للانطلاق الى الله واتفرغ لعباده الله انا عايز الدنيا عشان اروح عمره وحج انا عايز الدنيا عشان اقدر اشتغل في دعوه الله عشان اطعم الطعام عشان انا عايز الدنيا عشان ربنا انا مش عايز الدنيا عشاني يبقى الانسان لما يبقى صادق مع الله سبحانه وتعالى لما يبقى عنده صدق مع رب العرش العظيم سبحانه وتعالى عشان كده لما هم اختاروا صح يا نساء ان كنتن قل لازواجك ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن تعالين اعلي احيانا وانت بتختار الدنيا حتى لو تختار الدنيا مش هتختاري الدين اختاريها وانت عاليه شوفي كلمة فتعالينا هنا فتعالينا فين ده المفروض دي كده هتنزل ازيك يا بطل عامل اسمك ايه حبيب قلبي اسمك جميل قوي يا مالك ما شاء الله فتعالينا يعني احيانا حتى يعني دلوقتي انت متزوجة داعي الى الله متزوجة نبي من انبياء الله فلو اخترت الدنيا ما تحاوليش بقى تنزلي اللي حواليك معاكي يعني خلاص يعني ايه ده ده اختيارك انما ما ما ما, ما, ما تنزليش اللي حواليك شوفوا كلمه تعاليني هنا جايه فين وان كنتن تردن الله ورسوله عايزه تبقي مع النبي في الجنه عليه الصلاه والسلام عايزه تنظري لوجه الله في الفردوس الاعلى والدار الاخره شوفوا ربنا في الاول بيقول ايه ان كنتن تردن الفلوس لا إيه، امال ايه يعني يعني عايزه ايه من شهوات الدنيا لا ربنا ما قالش شهوه قال الحياه الدنيا لا طب يعني يا رب طب يعني ما خصصتش حاجه معينه ليه ما هي ممكن مثلا عايزه فلوس لا عايزه تسكن في مكان معين لا عايزه تسكن في level معين لا عايزه يعني ح... تبقى في مستوى معين لانفاقها او لل shopping اللي هتعمله لو نزلت مثلا تشتري حاجه ان كنتن تريدن الحياه الدنيا باللي فيها كده من اولها لاخرها دنيا ولا تساوي وزينتها بكل ما في الدنيا من جمال الدنيا شداكي الدنيا خطفت قلبك فتخطفه الطير في قلوب مختطفة من الله في قلوب ممزقة ما بين الدنيا والإنسان المشتت عن الله ده مش هيوصل لحاجة يا جماعة مش هتوصلي لربنا غير لما تركزي مش هتوصلي للفردوس الأعلى لما تركزي عشان كده في آية المشكاة هي اسمها آية المشكاة طب يعني أنا عايز أقول لكم حاجة يعني أنتوا تسموها إيه؟ آية المشكاة قولوا لي أسماء مقترحة كده منكم لهذه الآية يعني اقروها بس كده قولي آية النور ايه ماشي ادي اول حاجه آية ايه تاني آية المصباح اه كان مش كاتب فيها مصباح ده كل الابع كانت بتتكلم عن المصباح اللي هي الفتيله المنوره المتوهجه بالنور آية المصباح آية الزجاجه آية الكوكب الدري اللي هو وصف قلبك بقى في القران لو انت مؤمنه بالله آية الشجرة المباركة آية المشكاة يا جماعة المشكاة هي الحاجة الوحيدة في اللوحة كلها اللي مش ايه اللي مش منوره المشكاه الحاجة الوحيدة في الآية كلها اللي مش منوره الزيت آه يكاد زيتها يضيء يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار المصباح المصباح ده الفتيلة المتوهجة بالنور الزجاجة اللي هو القلب بقى اللي بيحوي الفطرة المصباح الفطرة والقلب الزجاجة اللي هو كأنه كوكب الزجاجة كأنها كوكب دري الكواكب الدرية التي لا تغيب لا يغيب ضوءها في السماء ليلا ولا نهارا ما بتغيبش ما عندهاش شروق وغروب 24 ساعه بتنور فقلب منور وفطره منوره والزيت نفسه اللي بيمد الفتيله منور طب يا رب ده مش ايه المشكله المشكله دي حفره في الحيطه صغيره كده بيتحط فيها المصباح فبتركز النور بتاعه فبتركز النور بتاعه الحاجه الوحيده اللي مش منوره هي المشكله المشكله دي مجرد حفره في الحيطه ولكن الحفرة دي عارفين قيمتها ايه الحفرة دي من غيرها كل النور ده يتشتت في المكان ولا يتركز فلا يضيء مكان يبقى نور مشتت يبقى الآية بتسميها على اسم مش عنصر النور عنصر التركيز في النور لذلك تبقى مركزة لذلك تبقى ماشية صح كنت قاعد مع أستاذ كبير قوي في الإدارة في مصر فقال لي كلمة حلوة قوي قال لي أنا كنت بكلمه عن المشاريع الدعوية يعني مشاريع الدعوية اللي بنعملها للدعوة وطريقة إدارة المشاريع الدعوية وكده فهو قال لي مثل في الإدارة حسيت إن هو في حياتنا كلنا يعني مهم قوي قال المشاريع بتبقى عاملة والأعمال بتبقى عاملة زي الشوال أحيانا أنت مهما تضخ مجهود في الشوال الشوال فيه ثقوب مليان ثقوب فكل اللي أنت قاعد تضخه إيه في الشوال قاعد يخرج قال أحيانا الثقب ده بيبقى شخص استهلاكي للوقت من غير ما ينتج احيانا الثقب ده بيبقى طريقه روتينيه في الشغل احيانا الثقب ده بيبقى مشاريع ملهاش لازمه ملهاش مردود كبير على على الشغل مثلا وانت مشتت طاقتك فيها يعني بيبقى في نوع من انواع الشتات انت قاعد تتعب بس انت مش مركز انت بتبذلي مجهود عشان توصلي لربنا بس انت مش مركزه انت في شعبان ورمضان حياتك متوهجه بالطاقه بس انت ما ركزتيش مع القران ما ركزتيش في حاجه في عباده معينه فبتيجي في نهايه رمضان تلاقي نفسك ما انتش واقفه على ارض صلبه في عباده معينه ما انتش ماسكه في ايدك حاجه معينه انا فاكر يا جماعه الاعتكاف الذي غير حياتي والله العظيم الاعتكاف مش الذي غير حياتي انا الى هذه اللحظه وانا بتكلم معاكم وفاتح المصحف وكل مره تفتحي فيها المصحف اعرفي ان في فتح هينزل عليك من ربنا فتحه المصحف دي اعظم فتحه في حياتك انا وانا جاي قاعد اقول اتكلم عن ايه اكلمهم عن ايه فسبحان الله فشدتني قوي طبعا كان في مواضيع كتير عايز اتكلم فيها بمناسبه الموسم العظيم اللي احنا فيه ولكن شدتني قوي ايات يا نساء النبي الايات دي بتخلع قلبي كل ما ربنا يقول لهم يا نساء النبي احس ان انا يا رب يا رب عشان اختاروك بقوا اهل انك انت تخاطبهم خطاب مباشر يعني الانسان اللي يختار ربنا بيبقى غالي قوي عند ربنا ويعني معاني جميله يعني فاحنا بنتكلم عن الموسم العظيم اللي احنا فيه هنتكلم عنها الاعتكاف اللي اللي غير حياتي والى هذه اللحظه بيت- بيتحكم بفضل الله في كل حاجه في حياتي كان اعتكاف سنه ثالثه طب رحت اعتكف في مسجد الشيخ محمد حسان ومسجد الشيخ محمد حسان في دموع قريه دموع تبع المنصوره قرية هادية وبسيطة وال- والمسجد كبير ولكن هادي و- وبسيط وفاضي مش اعتكاف مليء بقى و- وايامها كان برضو اقبال الشباب في الدين ضعيف يعني بسيط يعني والاعتكافات قليلة وكده فالمهم فرحت اعتكف هناك فكل اخواني بقى اخواني دول كانوا معايا في الدفعة وكله بقى حرب ختمات مين اللي هيختم كل يوم مرة ومين اللي هيختم في 8 ساعات مرة ومين اللي هيختم كل يومين مرة فانا جالي فكرة كده كنت حاسس وقتها بضعف ايمان شديد جدا فقلت طيب انا دلوقتي انا انا عايز ايماني يزيد من خلال القران طب انا مش هركز على الختم والله يا جماعه انا يعني دي مثلا من اخطر او ق- مش من هي دي اخطر فكره ربنا غير لي بيها حياتي قلت انا هقعد ال10 ايام دول اقرا قران بتركيز لا في دماغي انا خلصت ولا انا ما خلصتش ولا انا جبت خمس اجزاء ولا انا جبت ثلاث اجزاء انا هقرا بتركيز فبقيت بقرا مش مش بطول في القرايه بس مركز في القرايه مركز في الايه واما الاقي ايه مثلا آه، شدت قلبي مثلا آه، آه، يعني آية مثلا وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة أقوم مكررها مرة اتنين تلاتة لو لقيت نفسي زهقت ومش عايز أكرر نفسيتي مش جايبة زهقت مثلا في العبادة فطرت يعني أقوم قايم وأروح وأجي وأنا بكررها عشان إيه إيه إيه، عشان تبقى الآية اتكررت مرتين تلاتة لو حسيت إن فيها نور لقلبي إيه، أنا فاكر آخر لحظة كنا يوم 30 رمضان وخلاص المغرب هيدا خلاص خلص رمضان خلاص ده خلص رمضان وباقي 10 دقايق وانا ما عرفتش اجيب ختمه كنت قريت مثلا ثلاث ارباع القران على مدى ال 10 ايام رغم ان انا متفرغ ليل نهار لقراءه القران وكان واحد صاحبي هو من الدعاه برضه بفضل الله اللي معروفين يعني كان جاب له مش عارف 5 6 7 8 9 10 ختمات هو خد في الاخر اعبد اعبد واحد في الاعتكاف خد جايزه وهم بيوزعوا جايزه اعبد واحد في الاعتكاف وكان باقي له حوالي مثلا 150 صفحه عشان يختم ومصمم في 10 دقائق يجيب ال 150 صفحه انا مبسوط مش عارف اعملها ازاي دي قاعد آه، يعني مش بيجري حاجه صاروخ عشان يعرف يجيبها آه، خلصت الاعتكاف وخرجت من الاعتكاف رحت اصلي الفجر في الجامع بقى يوميها يعني اول ليله العيد انا بسمع القران انا انا خلصت الاعتكاف عادي انا مش واخد بالي ان في حاجه خطيره حصلت في حياتي بسمع القران ايه ده انا قلبي كل ما بال- الامام بيقول ايه انا بحس ان انا قلبي طاير هو في ايه ده مش انا انا عارف نفسي كويس جدا انا كنت داخل الاعتكاف ده مش كده خالص كنت داخل الاعتكاف بحاول اخشع في اي ايه مش عارف القط قوي يعني انا القران بيطلعني في السماء قلت عادي يعني ده انت بس امنياتك عاليه دلوقتي وخلاص جيت اصلي المغرب والعشاء تاني يوم الامام اول ما يبدا يقرا قران الاقي قلبي طالع في السماء لا تاني يوم تالت يوم لا لا لا جيت ارجع وايه اللي حصل لقيت الحاجه الوحيده اللي حصلت ان انا قريت القران صح ان انا غيرت طريقه قراءه القران ان انا خرجت بره مسابقه الختمات اللي احنا كنا عايشين فيها وبدات اركز كيف اقرا القران قراءه سليمه يتلونه حق تلاوته يعني تلاوه بحقه حقيقي جاهدوا في الله حق جهاده يعني ايه يعني جهاد بحقه حقيقي مش جهاد قشره ساعات في ناس بتشتغل في الدعوه ولكن ناس لعبيه اه صلمتين يعني سطر وسطر يعني مجهود نص نص وساعات في ناس بتتعب عشان ربنا بحقه حقيقي اتقوا الله حق تقاته يعني ايه يعني تقوى بحقه حقيقي هو في تقوى قشره هو في تدين قشره اه في تدين قشره في تدين مزيف في واحد جزاك الله خيرا يا اخي وجزاك الله خيرا يا اختي مش متدين هو مش متدين اصلا يعني ما آه وفي تقوى بحقه حقيقي القلب بجد مع ربنا اللي في سر بين ال... بينك وبين ربنا في الخلوه مش بس في الجلوه وعلى قدر قوه الخلوه تكون قوه الجلوه ففي حقه حقيقي في سر فهنا بقى ال- ال- الذين اتيناهم الكتاب اللي هو المسلمين يعني القران يتلونه حق تلاوته يتلونه مضارع مستمر حق تلاوته اولئك يؤمنون به هم دول اللي هيحققوا الايمان هم دول اللي ربنا هيحقق ايمانهم واولئك يؤمنون مضارع مستمر برضه هيفضل ايمانهم يزيد مش هيتوقفوا طول ما انت مع القران انت من فتح الفتح طول ما انت مع القران لتركبن طبقا عن طبق يعني ايه لتركبن طبقا عن طبق واحدة ممكن تبقى عارفة المعنى يعني ايه لتركبن طبقا عن طبق ايه هي الاطباق اللي ه- هتركب طبق عن طبق اولي درجات السماء بقاء هي الايه دي فيها حوالي 12 قول في قول انا عايزه يا جماعه بصوا، آه، ال- طبقا عن طبق القول الاول طبعا مرحله عن مرحله من مراحل الدار الاخره يعني اول ليله في القبر دي طبق آه، آه، حياه البرزخ طبق البعث طبق الحشر طبق تطير الصعب طبق الميزان طبق العرض على الله طبق الصراط طبق القنطره طبق ارض المحشر طبق لا تركبون طبقا عن طبق يعني انت راكبه القطار بتاع الاخره هت هت هتمر على محطه محطه مفيش و... وطبق عن طبق عن طبق يعني ايه يعني مفيش راحه ما بين المحطات وبعض مفيش بعد البعث آه، سنتين بس ريحوا كده آه، مفيش بعد الحشر طب ناموا شويه بس كده وبعد كده نقوم ندخل على الميزان فيش طبقا عن طبق ورا بعضه هتدخلوا في مراحل زي واحد راكب قطر هتعدي على المحطات كلها يعني هتعدي على المحطات كلها طب هو ربنا سمى الدار الاخره طبق اطباق ليه قال لك لانها نسخه طبق الاصل من اللي انت عملتيه في الدنيا مع ربنا هو اللي هيتعامل معاكي بعد الموت انت اجتهدتي في العمل الصالح هتلاقي قبرك عامل هتلاقي يوم القيامه الملائكه بتتلقاقي هذا يومكم هتنظري لوجه الله مع وفد المتقين هتبقي من السابقين الى الفردوس الاعلى هتعدي من على الصراط كالبرق وخلاص بقى لا طبق نسخه طبق الاصل من سرعتك في العمل الصالح في الدنيا هتبقى سرعتك في الاخره من اكرامك للدين في الدنيا هيبقى اكرام الملائكه ليكي في الاخره من مقام ربنا في قلبك في الدنيا مقامك عند الله في الفردوس الاعلى هو نسخه طبق الاصل تركبن طبقا عن طبق فانت اللي انت اللي بتزرعي لنفسك وفي البعض قال لا تركبن طبقا عن طبق هتفضلوا تترقوا في الطبقه طول ما انت مع ربنا هتفضلي تطلعي من طبقه لطبقه اعلى منها من طبقه ايمانيه لطبقه اعلى منها من مقام ايماني لمقام اعلى منه تفضلي تزيدي مش هتقلي القران ربنا بيوعدك طول ما انت مع القران هتفضلي تزيدي مش هترجعي لورا مش هتقلي بس انت والذين يمسكون بالكتاب ها، تمسكي بكتاب الله سبحانه وتعالى ها، الذين اتيناهم الكتاب يتلونه مضارع مستمر يبقى في جهد مستمر في العلاقه بالقران النتيجه يؤمنون يبقى زياده مستمره في منسوب الايمان والزياده المستمره في منسوب الايمان هي اللي هتخليك ليكي شان عند الله سبحانه وتعالى لو جالك الوقت استعمال في الدعوه انت جاهزه جاهزه الوقت ان ربنا يستعملك في الدعوه الى الله يعني مؤمن آل ياسين يا جماعة دخل الفردوس الأعلى بجولة دعوية واحدة دخل يكلم الناس مرة عن ربنا دخل بقى الفردوس الأعلى قال لها مرة أيوة بس مرة تستاهل مرة ضحى فيها بحياته لو أنت دلوقتي جالك فرصة في الدعوة تاخدي بقى الفردوس الأعلى الفرص هتيجي إن شاء الله بس أنت جاهزة هو كان جاهز هو كان متربي وكان مبني وكان جاهز للحظة دي لازم نجهز عشان لما يجي الاستعمال من الله يبقى احنا جاهزين عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول لا يستأذنك الذين ايه يؤمنون مش لا يستأذنك الذين آمنوا الذين يؤمنون يعني إيه لا يستأذنك يعني ما بيخلعوش يعني مش ساعة الجد يهربوا مش ساعة الجد تقوم قافلة موبايلها بقى واللي يعرف يصلي بقى يصلي بقى من ساعة لما نحتاجها في الدعوة آه، آه، عندها 50 عذر ما عندهمش أعذار ما عندهم دينهم فوق الأعذار ما عندهاش اعذار مجتهده في طاعه ربنا فوق الاعذار دينها طب مين دول مين اللي دينهم فوق الاعذار الذين يؤمنون يؤمنون دي مضارع مستمر برضه يعني اللي مستمره في الاهتمام بدينها وايمانها هي دي اللي جاهزه لما ربنا يستعملها ولما ربنا يكرمها بالاستعمال لما بتتفتح ابواب الثواب دي جاهزه فخليكي جاهزه تمام- دايما خليكي جاهزه يا جماعه الايه اللي انا كنت بقولها لكم من شويه ان الله الايه دي موقفاني يعني يعني استغفر الله العظيم واتوب اليه انا بقالي كذا يوم مش عارف اعديها في الورد يعني خ- جاي اقراها كده والله ما عارف اعديها يا جماعه يعني استغفر الله العظيم واتوب اليه مش بقول ان انا كويس ولا كويس ولا حاجه بس يعني ايه فعلا مش قادر اعدي السطر ده ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم يعني يا رب نفسي وما يعني ايه يعني ايه يعني ايه تبيع ربنا نفسك ومالك آه، يعني ايه تبيع ربنا نفسك ومالك يعني تمضي عارفه العقد ده العقد ده انت مش بتبيع شقتك انت مش بتبيعي لربنا حته ذهب تطلعها صدقه انت بتبيعي كل ما تملكي في الحياه انت بقيتي بعد الامضه لو انت مضيتي في العقد ده بينك وبين ربنا لو مضيتي انت بقيتي ملك لدعوه ربنا الى ان تموتي خلاص ربنا اشترى منك مش انت بعتي ترجعيش تستفسري بقى ما ترجعيش بقى مزمزمين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء خلاص شفت ماضيتي ان الله اشترى انا ساعات قاعد اتخيل هو انا اقدر ابيع لربنا نفسي فعلا يعني انا نفسي نفسي دي محل الرغبه نفسيتي دي كل رغباتي في الحياه دي جوه نفسيتي آه لا يعلمها الا الله كل طموحاتي انت بعت لربنا طموحاتك انت بعت لربنا اهدافك انت بعت لربنا نفسيتك انت بعت لربنا مشاعرك انت بعت لربنا رغباتك انت انت عارفه انت بعت لربنا ايه انت بعت لربنا نفسك وبعت لربنا مالك يعني مالك مالك شهادتك من مالك الفلوس من مالك مواهبك من مالك فصحتك من مالك طاقتك من مالك اولادك من مالك انت انت انت بقى ربنا كل ما تملكيه يعني انت كل كده على بعضك كده كومبو كده بقيت ملك للدعوه الى الله ما يعني ايه بعتها ربنا مش بعتها ربنا يعني تقعدي تعبدي بعتها ده ربنا بيقول بعدها يقاتلون في سبيل الله يعني هتبقي في سبيل الله بقى هيبقى مقصد حياتك كله نشر الدعوه الى الله يعني انت جايه تتبني هنا ليه عشان اتبنى واتربى ليه عشان تتبني وتتربي لان لان انا عايزه اشتغل في الدعوه الى الله في يوم من الايام ولو بعد حتى 10 سنين ومفيش حد ينفع يشتغل على اي ثغر من ثغور الدعوه الا لما يتبنى ويتربى هو في دكتور ينفع يبقى دكتور من غير ما يتبنى في كليه طب هو في مهندس ينفع يبقى مهندس من غير ما يتبنى في كليه هندسه كذلك مفيش حد ينفع يقف على ثغر من ثغور الدعوه الا لما يتربى ويتبنى فانا جاي اتبنى عشان انا بعت لربنا نفسي ومالي انا جاي اتبنى لان انا مضيت لان انا عاهدت ربنا وعاقدت ربنا سبحانه وتعالى ان الذين يبايعونك انما ايه يبايعون الله يد الله فوق ايديهم عارف يعني يد الله فوق ايديهم يد الله بعض المفسرين قال قول بديع بديع للي منكم مهتم بالتفسير قالوا يد الله المنهمره بالعطاء فوق ايديهم المنهمره بالسؤال يعني لما تمد ايدك وتقول يا رب الله سبحانه وتعالى ينزل لك العطاء يد الله ده معنى من المعاني العظيمه اللي ذكرها بعض علماء التفسير الاسباب يعني يعني ايه يبا ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يعني يعني يعني ايه يبايعون يعني ايه البيعه البيع ان انا تاجر موبايلات فانت جيتي فبتقول يا سمحت الموبايل ده بكام قلت لك ده ب 15000 جنيه طب اتفضل 15000 جنيه اتفضلي الموبايل انما انت ما عندك آه عندك غير ال 15000 جنيه مليون جنيه وانا عندي غير الموبايل 1000 موبايل فانت اديتيني حاجه من اللي عندك مقابل حاجه من اللي عندك ده البيع امال المبايعه لا المبايعه دي تجيب كل الموبايلات اللي عندك دي وتاخد ايه فالمبايعه دي ان اعطيك كل ما عندي وتعطيني كل ما عندك يعني عشان كده لما بييجوا يبايعوا حاكم يقولوا له مبايعه يعني ايه مبايعه يعني انا يا حاكم كشعب هديك طاقتي وهديك اخلاصي واقف في ظهرك وهساندك وهنصرك وانت هتديني كل طاقتك انك تعيشنا حياه حلوه انا واولادي ومن يهموني طب يعني ايه يبايعون الله يعني يا رب انا هديك كل ما املك انا هديك نفسي ومالي عارفه الراجل اللي جه للنبي عليه الصلاه والسلام فبيقول له ابايعك يا رسول الله على الاسلام فالنبي عليه الصلاه والسلام بديله ايده فالراجل وهو لسه بقى ايديه ايدين النبي بطريقه لايده فقال له يا رسول الله الا الجهاد والصدقه الا الايه الجهاد والصدقه النبي عليه الصلاه والسلام خاطف ايده قال له لا جهاد ولا صدقه فبما تدخل الجنه لا جهاد ولا صدقه فبما تدخل جنة يقول له إلا الجهاد والصدقة يعني إلا الجهاد يعني نفسي لا والصدقة مالي لا يعني ما فيش أنفسهم وهو لهم ده ربنا بيقول أنفسهم وهو لهم بأن لهم الجنة فالنبي عليه الصلاة قال له لا عايز تضحي بنفسك ولا تضحي بمالك فبما تدخل الجنة أمال هتدخل الجنة إزاي من غير تضحية هتجاور الله في الفردوس الأعلى ويبقى سقف جنتك عرش الرحمن إزاي من غير تضحية ده أكتر حاجة بتقرب الإنسان من ربنا هي إن الإنسان يضحي عشان ربنا ان الله اشترى ربنا عرض عليكي تبيعي تبيعي نفسك ومالك وتبقي خلاص ملك للدعوه الى الله الى ان تلقي الله واختيارات حياتك كلها اختيارات لمصلحه الدعوه وانت بتختاري اللي يتقدم لك عشان تتجوزيه وانت بتختاري المدرسه اللي هتدخلي ابنك ليها وانت بتختاري مكان سكنك وبتقولي للشاب اللي اتقدم لك وخطبك هنسكن فين عايزين نسكن جنب بيت ايمان عايزين نسكن جنب معهد تربوي عايزين نسكن جنب صحبه صالحه عايزين نسكن جنب... ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه الله اكبر حاجه جميله قوي يا جماعه ان الانسان يدي حياته لربنا وهو فرحان فرحان اصل انت عارفه يعني ايه آه، يعني ناس كتير بيبصوا على بنت شابه آه، لابسه آه، نقاب او خمار او اسدال او ابناء او آه، لابسه لبس واسع بقى في الفرح عارفه الدنيا بتبصلك ازاي انت يا بنتي انت مضيعه نفسك ليه يا بنتي انت انت يا بنتي ما تعيشي شبابك شويه و... وتبقي حلوه كده والناس كلها تبص لك وتستمتعي بحياتك وتستمتعي بشبابك عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بعد قصه اصحاب الكهف قال لهم ايه؟ بعد قصه اصحاب الكهف دول كانوا شباب غني جدا ومطرب جدا و... و... وحتى كانوا يعني بيقول لك في التفاسير كانوا لابسين حلقان يعني شباب من كتر الطرف لابسين ذهب الرجاله نفسهم فلما ربنا قال في ايه الجنه بعدهم يحلون فيها من اساور من ذهب قالوا لانهم كانوا لابسين ذهب وخلعوه في هذا السبيل ف... ف... فجزاء من جنس العمل من جنس التضحيه اللي هم ضحوا بها لله فشباب ومطرف وساب الدنيا وساب فرص كتير قوي للمتع وراح عاش في جبل ونام على صخر ومات في الجبل ومات جعان مات جعان يعني حتى الاكله اللي بعته صاحبه بيجيبها ما ما دقوهاش اصلا ماتوا من غير ماتوا بطنهم فاضيه ربنا غار على بطونهم ان تخرج من الدنيا وفيها شيء من امر الدنيا لا تعالى بقى تعالى كل يا من لم تاكل واشرب يا من لم تشرب انت ليك اكل تاني اصلا مالكش انت دعوه بالدنيا دي شباب ضيعوا نفسهم يا عيني لا اتجوزوا ولا خلفوا ولا شافوا اصحابهم ولا عاشوا حياه يا عيني فربنا بعدها قال ايه اول ايه عن الجنه بعد اصحاب الكهف ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا انا ما بضيعش اللي بيمشي في طريقي طب الآية دي جاية هنا ليه؟ لأن ناس كتير بجهل ممكن تبص للي بيضحي تضحية أصحاب الكهف يقول لك يا عيني ضيعوا نفسهم يا عيني كانوا يعيشوا شبابهم ويا عم وانا والدك ما تصليش يعني يعني احنا قلنا لك يعني ما ت- ما تقربيش يا ست ما تقري القرآن يا ست ما تحفظي القرآن يعني لازم يعني تقعدي بقى اللي انت بتعمليه وتقعدي تقولي لي عايزه اتربى وعايزه اطلب علم وعايزه اتعلم وعايزه ابقى في فريق وعايزه اه، اجتهد في الدعوه وعايزه اقف على صغر من سور الدعوه يا ستي ما ت- ما ت- فهو اللي قدامك عايز يحسسك انت بتضيع نفسك ليه؟ فربنا بيقول لك انا مش هضيع اللي مشي في طريقي انا مش هضيع اللي بيختاروني انا برفع اللي بيختاروني انا برفع اللي اختار ربنا واللي فصل لطريق ربنا سبحانه وتعالى يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن وان كنتن تردن ما ينفعش الاثنين يا رب طب ايه المانع ان انا ابقى عايزه ده وعايزه ده ما ينفعش القلب مش هيسكن فيه الاثنين قلنا ان الايه سمت المشكاه ليه هي دي اللي بتركز النور لان كل النور الرهيب اللي موصوف في الايه هيتشتت ومش هينفع بحاجه لو ما فيش المشكاه اللي بتركزه فتسمت الايه على اسم الحاجه بتاعت التركيز احذري من الشتات مهما كان مجهودك لو انت شتتت طاقتك في 100 اتجاه انت في الاخر مش هتوصلي في طريق معين ده ربنا قال على ذو القرنين فاتبع سببا ركز في طريق بلغ مطلع الشمس ثم اتبع سببا ركز في طريق تاني بلغ مغرب الشمس ثم اتبع سببا ركز في طريق تاني بلغ بين السدين عايزين نركز يا جماعه بالذات في ال- في المرحله ال- الخطيره اللي احنا فيها دي يعني احنا في شهر رفع الاعمال لله انت اعمالك بترفع الى الله كم مره اعمالك بترفع الى الله كم مره ثلاث مرات
يوميا واسبوعيا وسنويا
جميل جدا كلامكم كله مظبوط فضلوا مني في الله بس هم اربع مرات في عرض يومي كل 12 ساعه يرفع تقرير عنك الى الله يعني انت من شويه كده بعد العصر رفع تقرير من الفجر للعصر والوقت في ملائكه ثانيه نزلت من بعد العصر هتستمر معاك لحد الفجر هترفع عنك تاني شفت انت ربنا يعني مفيش متابعه زي كده في الدنيا يعني شفت انت العبد غالي عند اللي خلقه قد ايه يعني لدرجه ان ربنا في- كل نص يوم خ- اعمال عبد ترفع عليه وكل 72 ساعه اعمال عبد ترفع عليه يعني كعرض اسبوعي بقى ده نوع ثاني من العرض كل اثنين وخميس وفي عرض سنوي اللي هو في شعبان هو امتى الله اعلم بعض العلماء قالوا يرفع على مدار الشهر يعني يرفع على مدار الشهر يعني ممكن انت عملك يرفع في يوم وانا عملي يرفع في يوم تاني وانت عملك يرفع في يوم تالت وانت عملك يرفع في يوم رابع يعني انسي ما انتش هتعرفيها امتى انت بصي يا مسابقه ركزي طول شعبان والله اعلم ركزي طول شعبان فده العرض الثالث العرض الرابع هو العرض العمري اول ما ملك الموت بيقبض روح العبد بيرفع عمله كله الى الله سبحانه وتعالى فانت دلوقتي صحيفتك في ايدك عارف يعني ايه صحيفتك في ايدك يعني قبل ما النتيجه تعلن بيوم استاذ الماده جالك قال لك اتفضلي ورقتك اهي الحقي صححي كل الغلطات اللي عندك فيها قمت انت بصه كده قلت ده الامتحان كان طويل قوي والمادة كبيرة والأسئلة غلسة وأنا لسه عشان أعرف الصح من الغلط هتعب بقى و- وهقعد أدور و- خلاص خلاص خلاص يا بنتي بكرة بعد يوم النتيجة هتعلن لو النتيجة اتعلنت الدنيا كلها مش هتعرف تغيرها صاحبتك الوقت في إيدك الحقي صلحيها والله ما أنا قادرة ورايا حاجة عايز أتفرج عليها ورايا مشوار و- وورايا أنا أنا مش فاضية مش قادرة تعبانة عندي صداع يا بنتي بكرة ما عادتش هتبقى في إيدك خلاص هتجري ب- على الدنيا كلها عشان حد يديك حسنه يوم القيامه مفيش حد هيرضى يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه خ- مفيش اللي بيجري بيصلح س- مفيش تصحيح ولا تزيين للصحيفه يوم القيامه هو ده بالظبط اللي في شعبان الحقي قدامك الوقت الفرصه صحيفتك لسه في ايدك صلحيها قدامك شهر كامل تزيني صحيفتك للقائله يا جماعه اخطر حدث في السنه هو رفع الاعمال في شعبان رفع الاعمال في شعبان اخطر من رمضان واخطر من ليله القدر واخطر من عشر ذي الحجه واخطر من عمره والحج ليه ده مين اللي قال الكلام ده لان ليله القدر ورمضان وعشر ذي الحجه والاعتكاف والحج والعمره بتوع السنه اللي فاتت كلهم هيترفعوا ربنا في ليله النصف من شعبان فانت دلوقتي فليله النصف دي الليله اللي بيرفع فيها كل ده فانت لا غ- غ- انا انزلناه في ليله مباركه لا ده دي ليله القدر وفي قول بس مش قوي انها ليله النصف من شعبان ف... فانت الوقت جاي هترفع آه، آه، طبعا رفع الاعمال ملوش دعوه بليله النصف من شعبان عشان محدش ايه هي حديث صحيح ليله النصف ولو رفع الاعمال في شعبان حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن دي مش دي خالص ملهمش دعوه ببعض ليله النصف من شعبان فيها ثلاث اسانيد صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ان ليله النصف من شعبان ليله مغفره عامه الا لاهل الحقد والحسد والبغضاء اللي عندهم بقى ايه مشاكل نفسيه فبرضه من ضمن مهام شعبان غير ان انت تبقي مهتميه بتزيين صحيفتك وتصحيح اجاباتك ما انت هيرفع الى الله تقرير 365 يوم عن عينك و365 يوم عن ودنك 365 يوم عن جارحه جارح من جوارحك فانت دلوقتي عايزه ت- تزيني صحيفتك للقاء الله سبحانه وتعالى ينور الشيخ احمد جلال آه، احنا كده خلاص في الدقايق الاخيره طب ايه موضوع النفسيه ده ايه موضوع ان نفسك وقلبك هيعرض على الله في ليله النصف من شعبان ان الله اذا كان ليله النصف من شعبان اطلع الله الى اهل الارض فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع اهل الحقد الحقدين يعني في ناس يا جماعه قلوبها قلوب ملائكه ونفوسها نفوس شياطين في ناس قلوبها قلوب ملائكه ونفوسها نفوس شياطين هو اهتم بقلبه جدا واهتم انه يسمع عن حب الله واهتم انه يسمع عن آه، آه، تعلق القلب بالله فبقى قلبه حلو قوي وتلاقيها بتصلي كده وخاشعه ولكن نفسيتها نفسيه صعبه جدا عندها الانا دي اهم حاجه في حياتها ممكن تخرب العمل اللي هي مشتركه فيه وتدمر الفريق اللي هي فيه كله لان هي مصممه ان مثلا كلمتها اللي تمشي او لان ما فيش حاجه تتاخد الا كذا او لان معترضه إن ازاي كلمتني بالطريقه دي او لان خ- ف- في ناس قلوبها حلوه ونفوسها وحشه فاحنا في شعبان بنراجع بقى نفسيتنا طبعا العمل لاي روح فريق لازم يبقى فيه احترام للاداره انما انا بتكلم في الانا دي حاجه ودي حاجه احترام الاداره واحترام القاعده الاداريه وسماع كلام الاداره ده حاجه وبتكلم على الانا الانا دي ممكن تكون عند اصغر فرد في الفريق يبقى يعني هو في حب سلطه في حب فخدوا بالكم من هذه الاشياء شعبان شهر تطهير النفوس شعبان شهر المصالحات شعبان شهر رفع الاعمال الى الله فشهر تزيين الصحيفه سنه من عمرك ترفع الى الله وتغلق ولن تفتح الا يوم القيامه آه، ربنا خاطب امهات المؤمنين مباشره لما اختاروا ربنا سبحانه وتعالى اختاري ربنا عشان ترفعي عند ربنا اختاري ربنا وانا لا نضيع ربنا مش هيضيعك ابدا ربنا مش هيضيعك ولا هيتخلى عنك اختاري ربنا وخلي عندك طموح في الدين انك انت في يوم من الايام تقفي على ثغر من ثغور دعوه ربنا زي ما ربنا قال للنساء النبي في الاخر واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه انت اتعلمت علوم شرعيه كتير قوي في بيت النبي عليه الصلاه والسلام اذكريها بقى للمسلمات علمي بقى المسلمات ادعي بقى المسلمات يبقى اذكرنا دي يعني إيه إيه ادعي لربنا واتكلمي بالمعلومات اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها لك إيه معاني جميله طب ليه لستن كاحد من النساء؟ ليه؟ لا المفسرين قالوا لان هي اتصلت بالنبي عليه الصلاه والسلام فالنبي المربي بتاعها المربي المباشر بتاعها عليه الصلاه والسلام فشافت احوال عظيمه احوال النبي في الليل واحوال النبي في الدعاء واحوال النبي في البكاء واحوال النبي في السجود واحوال النبي في الخلوه واحوال النبي في ترتيل القران واحوال النبي في العباده عليه الصلاه والسلام فكل ما احتكاكاتك تعلى كل ما المفروض انك تبقي احسن من غيرك عشان كده المقصد الاولاني لشعبان ورمضان اللي قلت لكم من شويه لازم تركزي في طريقه قرايه القران صح لما كلمتكم عن اخطر اعتكاف في حياتي المقصد الثاني لشعبان ورمضان لازم تتوسعي دايره علاقاتك بشركات النجاح ما تسيبيش واحده ملتزمه تشوفيها تكون آه، فعلا عندها همه وفي نفس الوقت متزنه فكريا ونفسيا وشخصيا وعقليا ما تسيبيش واحده بالمنظر ده اتعرفي عليها اتعرفي معرفه الصالحين كنوز لازم يبقى في احتكاكات عاليه لما نساء النبي احتكوا بالنبي عليه الصلاه والسلام ربنا قال لهم لستن كاحد من النساء انت شفت اللي غيرك ما شافوش انت افقك عالي عن اي امراه ثانيه موجوده في الدنيا لا فانت كذلك اهتمي بالاحتكاكات العاليه اهتمي ان طبعا روح الفريق هتفيدكم جدا ربنا يوفقكم ويبارك فيكم آه، الف مبروك ان انتوا في معهد تربوي آه، لانه هو ده المستقبل ان شاء الله باذن الله ليكم مستقبل اجتهدوا وذاكروا وهاتوا اخركم الف مبروك ان انتوا في فريق آه، ايماني تربوي دعوي لان زي ما قلت لكم الاوائل على الفردوس الاعلى هم الفرق وهم المجموعات وهم الناس اللي كانت عايشه في روح الفريق هم دول اياك نعبد مش اياك اعبد احنا فريق وعايشين بروح الفريق الف مبروك ان ربنا بلغنا هذه المواسم العظيمه رجب وشعبان ورمضان شدوا حيلكم عشان رفع الاعمال الى الله سبحانه وتعالى وعشان نفوز يا رب اللهم امين بالليله للقدر من الزمان اللي هي ليله القدر الله يوفقكم والله يسددكم والله ينفع بيكم انا في غايه السعاده بهذا اللقاء ويعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرج من كنا داعيات ومربيات وعابدات وعالمات أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في في كنا جميعا وأن- أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعمل كنا ولا يستبدل بكنا أبدا أسأل الله أن يستعمل كنا ولا يستبدل بكنا أبدا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا لنصرة دينه في الأرض اللهم بارك لنا في شعبان ورمضان اللهم اجعلنا من الفائزين بليلة القدر هذا العام اللهم اعف عنا اللهم تب علينا توبة نصوحا قبل رفع الأعمال إليك يا رب العرش الكريم اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا أنا آسف والله يا جماعة يعني أنا مش عارف اللقاء يعني تقيل عليكم ولا إيه بس أنا فعلا آه، لما شفتكم كده وحسيت بأمل وحسيت إن في كنوز قاعدة قدامي فغصب عني لقيت في معاني كتير جدا عايز اوصلها لكم يعني والله من حرص عليكم ومن احساس ان انتوا فعلا اللهم بارك آه، مستواكم عالي جدا في الدين وربنا يستعملنا ولا يستبدل بنا جزاكم الله خيرا واسف ان انا اخرت الشيخ احمد جلال آه، من ساعه ما جه